بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب تشاهدون الآن على شاشة الرحمة مدارج السالكين الشيخ محمد يعقوب
يا إخوتي للنور هيا معرفة النفس معرفة النفس اللهم قنا شر نفوسنا اللهم اهد نفوسنا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله مع المدارج مدارج السالكين نرتقي مدرجة مدرجة ونصعد درجة درجة ونسير خطوة خطوة ونفهم مرحلة مرحلة مدارج السالكين هي سيرك إلى الله سبحانه وتعالى هي سبيل الوصول ولذلك كثيرا ما قلت أن في هذه الدروس دروس المدارج لا ينبغي أن نكتفي بالسماع بل هو عمل أن نترقى درجة درجة نعم نحن ما زلنا في أول منزلة ولكن في هذه المنزلة في المنزلة نفسها صعدنا درجات كثيرة وترقينا في مسائل متعددة عرفنا أن اليقظة هي انزعاج القلب ففهمنا قضية الانزعاج لا لا لا لا فهمنا قضية حركة القلب أن نمتلك قلبا حركيا تكثر الكلام عن الحركية في الحياة وعن الحركة في الدعوة والعمل للدين ويقل الكلام عن الحركة الشخصية حركة القلب ذاته كم من أناس يملكون قلوبا ميتة كم من الناس من يملك قلبا ولا يمشي به وكما ذكرنا مؤكدين أن السير إلى الله أن الطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام فلذلك تجد بعض الناس هو يعيش حياته كما هو لا ينتقل درجة ولا ينتقل نتيجة أن هذا القلب مات ضاع تاه ابتعد لم يصر معنا وإنما هو في محله في مكانه لا يتحرك انزعاج القلب أن يتحرك القلب ولذلك أنا فهمت الآن وأنا أتكلم قول الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به جديدة دي نورا يمشي به يمشي به في الناس هذه هي إذا استنار القلب مشى القلب في الناس يمشي به في الناس أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ها ليس بخارج منها ما بيمشيش في الظلمات في الظرفية في داخل الظلمات ليس بخارج منها ما بيمشيش يبقى هي دي قضية السير إلى الله إن احنا نمشي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به في الناس نورا يمشي به جاءت مرة أخرى في سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به التقوى ها هنا نورا ها هنا تمشون به بهنا بالقلب تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به هي هي اذا قضيه المشي قضيه الحركه قضيه السير الى الله هذه القضيه قضيه خطيره جدا للذين يعانون الملاله من الحياه هذا سبيل الحياه بدون ملل السير الى الله انزعاج القلب ثم بدانا في لحظ القلب الى النعمه وكلمة ابن القيم الجميلة وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها يبقى مسألة تحديق القلب كأنه جعل للقلب حدقة مثل حدقة العين حدق قلبه وطرفه فيها يحدق القلب والطرف عينيه وقلبه في نعم ثم ذكرنا كيف تصح رؤية النعم فقلنا تصح رؤية النعم بثلاثة أشياء بنور العقل وشيم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء ثم كانت الدرجة الثانية مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها حركة أيضا اتحرك يا مصطفى الله يرحمك هذه هي الوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها شوف كأن الإنسان بعد أن وقع في الخطيئة مشمر بيجري عايز يلحق التشمير لتداركها ليستدرك المعصية ليستدرك الخطيئة ليستدرك الخطأ ثم قلنا وإنما تصح مطالعة الجناية بثلاثة أشياء بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد تعظيم الحق وأخذنا ثلاث حلقات الآن في الكلام عن ربنا وكان نفسي حقيقي نفسي والله أتكلم الليلة دي كمان عن ربنا بس أنا خايف زي ما قلت المرة اللي فاتت إياكم أن تملوا من الكلام عن الله هو ده اللي أنا خايف منه إن بعض الناس بيعتبر إن الكلام ده نظري كلام وخلاص موعظة الكلام ده هو اللي احنا محتاجينه النهاردة تعظيم الله لأن ضعف تعظيم الله في قلوب الناس هو الذي أفسد حياة الناس تعظيم الحق نستطيع أن نفهمها تعظيم حق الله على العبد لما سئل ابن مسعود عن قول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله حق تقاته عن قول الله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى فقال حقه أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر هذا حق الله أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ومن قام بهذا الحق محدش لسه عمل أوامر ربنا أدى ما عليه لله الأوامر كلا لما يقضي ما أمره تعظيم الحق أن تكون عظمة الله في قلبك تغلب كل شيء في هذه الحياة في هذه الدنيا تعظيم الحق أن تعظم الله فيعظم حقه عندك فإذا عرفت ذلك كانت القضية في أنك مهما أديت لم تؤدي شيئا من حق الله لما قام رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه قيل له أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك قال أفلا أكون عبدا شكورا لما قال لن ينجي أحدكم عمله قيل ولا أنت قال ولا أنا ولا أنا ينجيني عملي ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته هذه هي إخوتي إخوتي ليتنا نستمر مئة حلقة نتكلم عن عظمة الله وعن جلال الله وعن جمال الله وعن كرم الله وعن نور الله وعن لطف الله وعن بر الله بخلقه البر وعن توبة الله على عباده وعن رحمة الله ليتنا نظل عمرنا كله نتكلم عن الله ليتنا ليتنا والله نفني أعمارنا في الكلام عن الله تعالوا لننتقل نقله وإنما تصح مطالعة الجناية بثلاثة أشياء أن يطلع على المعصية بثلاث حاجات بتعظيم الحق اثنين ومعرفة النفس اللهم قنا شر نفوسنا اللهم إنا نعوذ بك من شر نفوسنا معرفة النفس إخوتي نحن في زمن سوء ومن أشر ما فيه خبث النفوس وقذارة النفوس فساد النفوس ثم الأشر من ذلك مع هذا الخبث في النفوس والكدر يظن الناس بأنفسهم خيرا خطر عجيب مدلهم انه نفوس كدرة نفوس والعياذ بالله مشحونة بالشر كثر الحقد والحسد والضغائن استعلت الشهوات وتمكنت الشبهات من النفوس وصارت النفس شرهة واستأسدت نفوس الناس عليهم ورغم كل ذلك يظن الإنسان أنه أن نفسه طيبة زادت مطاوعة النفس في كل ما تطلب غلبت أهواء النفوس ومع ذلك ما زال الناس ينظرون إلى أنفسهم على أنها ملاك ويدافعون عن أنفسهم وينتصرون لأنفسهم ويأخذون ويعطون لأنفسهم مأساة النفوس اللهم قنا شر نفوسنا قال ربنا جل جلاله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم قال ربنا سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا ويقول فيها وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولما علم حسين بن عبيد أول ما أسلم دعاء يدعو به قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني وقني شر نفسي النفس إذا قلنا تعظيم الحق فتعرف الله فلا بد من معرفة النفس إذا عرفت الله فمن عرف الله بالغنى عرف نفسه بالفقر ومن عرف الله بالعز عرف نفسه بالذل ومن عرف ربه بالقوة عرف نفسه بالضعف ومن عرف ربه بالعظمة عرف نفسه بالحقارة كلما عرف ربه أكثر عرف نفسه أكثر من أنت هذه هي قضية معرفة النفس أخي هل تحب الله ويتعذر عليك الوصول إليه هل لك ذنب ويتعذر عليك التوبة منه هل فتح لك باب طاعة وتعذر عليك السير فيه إنها النفس اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا النفس سبب كل بلاء وشر النفس خطر الخطر الأكبر انظروا أول معصية وقعت على ظهر الأرض من قابيل حين قتل أخاه هابيل قال الله سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فطوعت تطويع النفس للإنسان تطويع النفس ل... ل... لإرادة الإنسان تطويع الإرادة تطويع الفطرة تطويع الخير ليرتكب الشر القتل شيء تأنف منه النفس الإنسانية ولما نتكلم عن القتل لازم نقول ان اليومين دول مع شديد الاسف كثر القتل وكانها علامه الساعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن علاماتها كثرة الهرج قيل وما الهرج قال القتل القتل كثرة القتل أول أمس أظن آه، يا إما جريدة الجمعة أو الخميس في صفحة واحدة عشر حوادث قتل في جريدة واحدة انشر حوادث قتل بقينا نسمع عن الراجل اللي قتل زوجته واولاده ونسمع عن الولد اللي قتل اولاد اخته ولا اولاد خالته طفلين ما لهمش ذنب في اي حاجه استسهال قضيه القتل دي مش بس ده احنا بنتكلم في في جرائم فرديه مش جرائم قتل الاباده اللي بتعمله الدول الظالمه في قتل اباده المسلمين في في انحاء الارض ده احنا بنتكلم على حوادث فرديه شخص داخل يسرق ما ما طلعوا عليه قتلهم سواء كانت القصة حقيقية ولا لا البنتين اللي قتلهم والتاني اللي قتل والتالت اللي قتل ومش عارف مجزرة ايه ومجزرة ايه سبحان الله العظيم هذا القتل كيف وهو يقول لك ده فلان ده ده ما, ما يعرفش يذبح فرخة ازاي قتل وذبح وعمل وسوى فطوعت له نفسه عشان كده انا قلت امبارح امس الناس اللي بيتكلموا علماء الاجتماع وعلماء النفس وغيرهم والتنتين واللي بيبحثوا واللي بيسووا لماذا بعدنا عن الدين علاج هذه الجرائم دين لو علمناهم كيف يتقون الله لو عرفوا كيف يخشون الله لو تاكدوا كيف يستطيعون تعظيم هذه الروح الانسانيه تعظيم الله عز وجل لقتل هذا الانسان لو نقدر لو لو فهموا كده ما كانش حد قدر تمتد يده بالقتل ما يقدرش يقتل ازاي ربنا سبحانه وتعالى وده مش موطنه بس مش عايز استفيض فيها في قصه قتل ابن ادم قابيل لأخيه هابيل ولما تشوف الكلام بينهم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك الحقد الحسد الضغينة قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واثمك ودي هتيجي معانا في العلاج كيف ذكر هابيل اسمه قبل اسم القاتل اني اريد ان تبوء باسمي هو كان اسم هابيل ايه ولا حاجه ولكنها من باب ذم النفس باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين بعدما سمع هذا الكلام وهذه الموعظه الشديده جدا من أخيه كيف استطاع أن يقتله كيف استطاع طوعت له نفسه طو... التطويع طوعت له نفسه قتل أخيه نفسه هي دي المشكلة الكبيرة نفسه طوعت له نفسه شرك في حضور نبي سببه النفس قال ما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي إخوتي مرات عديدة سقنا أجزاء من هذا النص تعالى لنقرأه كاملا مرة وهذا الكلام في منزلة الإخبات في مدارج السالكين يقول ابن القيم عليه رحمة الله النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد أن ينتهي إليه ولكن منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه وإنه ليسير على من يسره الله عليه عايزين نقف وقفة لسه الكلام كتير صفحتين بس عايزين نقف وقفة مع هذا الكلام النفس جبل جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل جبل إنسان أي أحد أي إنسان سائر إلى الله لازم يلاقي في طريقه النفس لازم أنت ماشي إلى الله لازم هتقابل في طريقك النفس مش عايز أقول أول حاجة لكن هتقابلها في وقت من الأوقات نفسك وهذه النفس جبل جبل جبل وجبل شاق وعر عظيم جبل مرتفع جدا شوف لما تقف كده وتبص للجبل من فوق لازم عشان توصل لربنا لازم تعدي الجبل ده مش هينفع تلف حواليه لان ملوش اخر نفس عجيبه جدا سبحان الله العظيم عشان كده بيقول ايه في ذلك الجبل اوديه وشعاب وعقبات ووهاد وشوك وعوسج وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق دول فين في النفس ولا في الجبل في جبل النفس آه شوف ابن القيم بيقول ايه في كتاب الفوائد في النفس كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب الو... السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل دي الأودية والشعاب والعوسد والشبرق واللصوص وقطاع طرق في النفس ده أنا بتكلم عن نفسك أنت عن نفسك انت بتكلم عن نفسك انت اه عن نفسك انت ونفسك انت بنتكلم مش كلام آه آه كلام نظري ده كلام كتب لا لا دي حقيقة يعني لما اقول في النفس كبر ابليس اوعى تقول لا انا مش متكبر ده موجود ولكن بالتزكية قد يخمد عارفين لما يبقى عنده فيروس كبر الفيروس ده بينشط احيانا ويخمد احيانا هو كده موجود بس خامل اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين الفيروس موجود عشان كده تلاقيه بيسخن احيانا فيظهر فيروس الكبر فتلاقيه يطغى ويخمل احيانا فيبقى طيب وهادي ومؤدب ومحترم سبحان الله العظيم النفس هذه النفس عجيبة جدا جبل لما تيجي انت بقى عايز توصل لربنا عايز تمشي في الطريق لربنا تلاقي نفسك وعشان تعدي النفس وتوصل لربنا مشكلة خطيرة جدا وضخمة إلى أبعد حد النهارده اللح... الانسان اللي بيدخن سيجاره الانسان اللي بي... بيحب واحده وماشي معاها الانسان اللي آه، بيحب الشهره بيحب المنظره الانسان اللي بيحب السلطه والتسلط على رقاب الاخرين والامر والنهي والتحكم في الناس الانسان اللي آه، بيحب بي- بيحب الكسل مش عايز يشتغل كل الامراض دي امراض نفس وعلاجها اصعب ما يكون كلنا نشهد ان العلاج النفسي اصعب من علاج البدن البدن ممكن آه، دواء يخلصها اما النفس فعلاج النفس احجز الاطباء اللهم قنا شر نفوسنا اللهم اهد نفوسنا ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها النفس لذلك هذا الجبل نفس جبل شاق وعر في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى وكل سائر إلى الله لا طريق له إلا من على ذلك الجبل ومنهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه في نفوس طبيعتها لينة منقادة تجر نفسك كده تنجر معاك وهناك نفوس غليظة قاسية جافية متمردة يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه التبصرة من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة كديرة كدرة ونفوس خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب الج- الجلود الطاهرة يطهرها الدماغ بخلاف جلد الخنزير اللهم إنا نعوذ بك من الخنازير ووبائها وأهلها إخوتي الجملة دي محتاجة وقفة محتاجة وقفة لتتأمل نفسك هل هي طاهرة أم كدرة لتتأمل نفسك هذه النفس هل تصلح فيها الرياضة أم أنها كالخنزير لا تطهر أبدا احنا لما تكلمنا في عقوبات الذنوب والمعاصي في المسخ قلنا أن بعض القلوب تمسخ على قلب الحيوان الذي يشبهه ربنا سمى بعض الناس أو شبه بعض الناس بالحمير مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار وشبه بعض خلقه كالكلاب بعض البشر في واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب فالشاهد إيه أن كل إنسان قد يمسخ قلبه على قلب الحيوان الذي يشبهه فتشوف إنسان الوجه وجه انسان او الجسم جسم انسان والقلب قلب كلب تشوف واحد الجسم جسم انسان والقلب قلب حمار تشوف واحد الجسم جسم انسان والقلب قلب قرد والقلب قلب خنزير واللي في دليل على الكلام ده اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قلوب شياطين في جثمان انس يبقى ممكن يبقى الجسم جسم انسان والقلب قلب شيطان والعياذ بالله وعلى هذا فقس هي دي قصة من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة آه كدرة اللهم إنا نعوذ بك من الكدر نعوذ بك من تكدير الصافي من أصول الوصول إلى الله تعالى من صف صفي له ومن كدر كدر عليه كدر لما يبقى في يبقى في ناس يتسمون بالكدر القلوب الكدره ما تصفاش ابدا خلقت كدره انما تصلح الرياضه في نجيب الرياضه يعني الترويض يعني لما تجيب ولد عنده الموهبه وتروضه ينبغ لكن لما يبقى ما عندوش الموهبه اصلا تروض في ايه هو ده القلب الطاهر الجلود الطاهرة يطهرها الد- الدماغ وإن نجست إذا تنجست الجلود الطاهرة يعني إيه جلد الخروف نفترض الخروف مات فلما مات تنجس بقى نجس الميتة نجس لكن الجلد بتاعه لما تنجس نشيله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل انتفعتم بإهابها قالوا إنها ميتة قال أيما إهاب دبغ فقد طهر فالإهاب اللي هو الجلد لما يدبغ يطهر فكذلك نفس الشيء يا عبد الله إنما أصاب قلبك رشاش نجاسة من الذنوب فدمعة من عين العين وقد طهر قلبك على اصل الطهاره انت اصلك طاهر فلذلك قلبك بس اتنجس اتنجس بواقع الحياه المر اللي انت عايشه تنجس قلبك بالنفاق اللي بتسمعه بالكذب اللي بتسمعه بالفجور اللي بتشوفه بالهموم اللي ماليه حياتك بالمشاكل والمشاغل تنجس قلبك فطهرها بدمعة من عين العين يطهر قلبك على طول لأن مش أصله نجس طالما أنك مسلم هو ده الجواب طالما أنك ولدت مسلما فقلبك على اصل الطهاره واللي مش نجس يتنجس لكن يمكن ان يتطهر اما اللي قلبه على اصل النجاسه فده اللي طبع عليه بالكفر مش هيسلم ابدا انتهت هيموت نجس يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس نجس قلوبهم على اصل النجاسه واللي يدافع عن نجاستهم في ناس كده بتحب النجاسه والعياذ بالله فالشاهد من القلوب قلوب خلقت طاهره وخل- وقلوب خلقت كدره وانما تصلح الرياضه في نجيب ترويض الطاهر يطهره أسأل الله أن يطهر قلوبنا النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل فلا بد أن ينتهي إليه ولكن منهم من هو شاق عليه في نجاسة كتير في جلخ عايز سنفرة حدادي منهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه طيع لينا منقادة ثلاث صفات للنفس الطيبة طيع لينا منقادة وإنه ليسير على من يسره الله عليه الأمر بيد الله الأمر بيد الله جل جلاله يهدي من يشاء فإذا يسر الله النفس تيسرت وإذا وكلك لنفسك هو ده الإشكال الكبير كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إيه في دعاء المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة آه دي صفات النفس ضعف وعورة وذنب وخطيئة يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله في شرح حديث لبيك يقول ايه وفي هذا الحديث وصف النفس بأوصاف زميمة كل ذلك حذرا من أن يوكل العبد إلى ما هذه صفاته وهي أربعة أوصاف الضيعة والعورة والذنب والخطيئة فالضيعة هي الضياع فمن وكل إلى نفسه ضاع وإنه ليسير على من يسره الله عليه أجمع العلماء على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب إذا وكلك إلى نفسك فهو الضياع بعينه فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة ضعف وعورة ضيعة ضياع إلى ضيعة وعورة الثانية إلى ضعف وعوزة عوزة يعني حاجة رواية ثانية من الحديث الأولانية ضيعة وعورة والضيعة من الضياع فمن وكل إلى نفسه ضاع لأن النفس ضيعة فإنها لا تدعو إلى الرشد وإنما تدعو إلى الغي والعورة فهي ما ينبغي ستره لقبحه ودناءته فكذلك النفس لقبح أوصافها وسوء أخلاقها الذميمة هذا كلام ابن رجب والذنب والخطيئة معناهما متقارب ومتحد قد يراد بأحدهما الصغائر والآخر الكبائر وأما من وكله ربنا إلى نفسه ولم يرحمه فإنه يجيب داعي نفسه الأمارة بالسوء فيفعل كل سوء تأمره به نفسه هذه هي المصيبة أن تطاع النفس في كل ما تطلب إنك تطاوع نفسك في كل اللي هي عايزاه كل ما تشتهيه النفس كان معانا رجل احسبه طيبا اليوم ويقول لي انا ما بدخنش كتير يعني مش مش مش مدخن وانما كده قلت له اتركها من قبيل الانتصار على النفس مخالفه النفس عدم مطاوعه النفس تحقيق العبوديه لله على هذه النفس الاماره اخوتي هذه النفس يقول ابن القيم عليه رحمه الله وفي الجبل اوديه وشعاب وعقبات ووهود وشوك وعوسج وعليق وجبرق ولصوص كل ده في النفس ده إشكال دي مشكلة كبيرة ما هي سهلة النفس ابن القيم يقول ايه كمان في الفوائد يقول وفيها من اخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووسوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبس القرد وحرص النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب كل ذلك يا عمي هتذهب ايه ولا ايه ولا ايه هتذهب لكن يبقى في النفس بقية لا تنتهي يبقى في النفس بقية لا تزول هي النفس لذلك لا تأمن نفسك أبدا في الجبل أودية وشعاب الوادي المكان المتسع بين جبلين والشعب هو المكان الضيق بين جبلين أحيانا تلاقي النفس واسعة رحبة مرحة نفس واحيانا تجد النفس ضيقه سبحان الله العظيم كل واحد مننا في دي احيانا تلاقي نفسك منشرح والانشراح والاتساع منشرح راضي سعيد مقبل رغم ان الهموم هي الهموم والمشاكل هي المشاكل سبحان الله العظيم كنت لسه بقول ان زرت بعض اخواننا الطيبين في مستشفى مرضى ومرض خطير جدا ومع ذلك نفسهم مرحه في في مرح في يعني مستبشرين سبحان الله العظيم بايه بايه بالله لما اقتنعوا أن ما هم فيه رحمة فالله أرحم بهم من أنفسهم لما يقتنع أن المرض اللي ربنا ابتلاه بيه ده رحمة من ربنا من رحمة الله به أن أمرضه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون قلت له كده الواد احمد عمل حادثه واتكسر قلت له ما انت قاعد تتنطط سنين طويله قعدك بقى اقعد هنا اقعد اذكر ربنا شويه اقعد اقرا بقى قران اقعد احفظ قران المشكله الكبيره انه ما يحفظش وانه ما يقراش وانه ما يذكرش وانه ما يشكرش ما يفهمش رسالة ربنا ليه فتبقى نفسه ضيقة هي دي بقى أودية وشعاب أحيانا تلاقي نفسك منشرح وصدرك واسع ومقبل على الصلاة على تلاوة القرآن بنعم على الذكر على طلب العلم وفجأة تلاقي نفسك مالكش نفس تعمل حاجة في الدنيا كنت بقول شوية صداع قد كده يخلوا الدنيا أضيق في عينيك من سم الإبرة تبقى بتبص من خرم إبرة بتتنفس من خرم إبرة من سم الإبرة هي دي النفس فيها أودية وشعاب ساعات تلاقي النفس وادي رحب وساعات تلاقيها شعب ضيق يخنق وقلناها كتير قول تاني طب صلي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول لك أنا مخنوق متضايق الواد حمادة يقول لك هروح أتوب ها ويهرب مخنوق متضايق تعبان قرفان مش طايق مالك مش عارف روحي هنا طب هنا مخنوق من ايه مش عارف طب متضايق من ايه والله انا عارف ما انا لو عارف هقول لك طب غير لك جو يومين يتضايق اكتر تيجي زوجته تقول له مالك مش عايز حد يقول لي مالك طب يدخل العيال يتنطط سكتي عيالك دول شويه دماغي طب في ايه طب انا عملت حاجه ما تجع... ما تجعليش احسن الحلول عندي الطلاق حس طلقني الولعه اللي في البيت دي من ايه هي دي النفس اللهم قنا شر نفوسنا النفس وخبثها النفس وخصوصا لما الانسان يبقى مغرور بنفسه معجب بنفسه راضي عن نفسه بيحب نفسه بيعبد نفسه ويأتيه البلاء من قبل نفسه فما عندوش استعداد يصلح لأنه بيحب نفسه وراضي عن نفسه ومقبل على نفسه شايل نفسه من الموضوع هو شايف ان الناس دول مضايقينه وشايف ان ال... الناس دول حاسدينه وشايف ان زوجته وشايف ان ولاده وشايف ان الشغل وشايف ان ال... ال- الصحه وشايف بص لكل حاجه الا نفسه والعله في نفسه هو يا سلام لو قدر يتخلص من نفسه اللهم قنا شر نفوسنا في الجبل جبل النفس انسان عشان يوصل لربنا لازم يعدي على الجبل يجي يعدي الجبل يلاقي اوديه ويلاقي شعاب يلاقي نفسه في ليله قايم الليل ومنطلق وليله تانية يقوم يدخل حمام ومش ما فيش على باله انه يتوضى مغمض عينيه وراجع على السرير ويتغطى وينام و- ويتذكر قيام الليل ش- ش- مش عايز يفتكر يمسك المصحف يفتح المصحف ويقرا بقى سطر ويسرح ويرجع يقرا السطر تاني ويفكر ويرجع يقرا السطر التالت ويقوم يشرب ويقرا السطر الرابع ويرد على التليفون يتكلم في التليفون ويقرا السطر الخامس وما يعديش السطر ده ابدا وفي وقت يقرا لنفسه خمس اجزاء وهو قاعد في قاعده واحده الله اكبر هي دي اوديه وشعاب وعقبات ووهاد النفس فيها عقبات زي ما قلنا كده عقبه الكبر العجب الغرور الرضا عن النفس كل دي عقبات عقبات في النفس عقبة يجي يتوب من السجاير أو يتوب من بنت بيكلمها تعلق القلب بالمعصية عقبة عقبة كبيرة بينه وبين ربنا عقبة محتاجة يعني تت- تتنسف الله يرحمك يا عصام كنت بقول له محتاج قرارين قرار في شغله وقرار في مراته ومات وما خدش حاجة من القرارين أحيانا تبقى العقبات ما ينفعش فيها غير النسف الحل الوحيد عقبة ربنا سبحانه وتعالى في سورة البلد فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة كل واحد مننا له عقبة بينه وبين ربنا مختلفة عن التاني ممكن يبقى واحد العقبة بينه وبين ربنا الفلوس حب الفلوس كل ده من النفس يعني هو إيه مين اللي بتحب الفلوس يعني لما بقول الفلوس ما ببعدش عن النفس لا ده هي النفس بتحب الفلوس النسوان اللبس الاكل النوم احيانا يبقى العقبه بينه وبين ربنا دماغه دماغه مش نظيفه دماغه تفكيره نفسه طريقه تفكيره احيانا يبقى العقبه بينه وبين ربنا لسانه اللهم قنا شر السنتنا العقبه بينه وبين ربنا ولاده مراته ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم ممكن يكون دي عقبه بينه وبين ربنا وزي ما بنقول كده- كده برضو ما هياش زوجته كشخص وحشه في ذاتها لكن نفسه الوحشه هي اللي عملت زوجته عقبه بينه وبين ربنا هي دي مش مش العيب في الزوجه العيب فيه هو الاولاد مش شر لكن العيب فيه هو هو اللي حطهم بينه وبين ربنا ومش عارف يعدي منهم هي دي القضية عقبات وربنا سبحانه وتعالى عند ذكر العقبة قال فلاقتحم العقبة يبقى العقبة تحتاج إلى إيه؟ ها؟ اقتحام مش معالجة للعقبة ألف حواليها أخرمها أعدي من من جنبيها أخرها شوية أأجلها شوية أزحزحها شوية مفيش كل ده مش هينفع ربنا أمرك باقتحام العقبة عشان كده لابد من المواجهة الص- الصريحة مع النفس ولن يصلح مع النفس إلا هذا قاعدة وأقول لنفسي ها أنا أريد أن أواظب على قيام الليل أبدأ حفظ القرآن أتصدق بجزء كبير من مالي أفعل كذا أفعل كذا أفعل كذا قرار بطل سجاير تبت إلى الله هحاول يبقى مش هيبطل اقطع علاقتك بدي قرار هحاول اما نتفق يبقى مش هيبطل فلاقتحم العقبة اقتحام في ذلك الجبل أودية وشعاب وعقبات ووهاد سبحان الله العظيم هو جبل لكن داخل الجبل نفسه حتت عالية في الجبل نفسه سبحان الله العظيم كان كان عندي كتاب عن موضوع قمة إيفرست إيفرست دي قمة أعلى قمة في العالم قلت لك هات لي شوية حاجات ال- صعود هذه القمة طبعا بي- هم بيعتبروه لعب ورياضة و- وبطولة وكلام ف- مالناش- لكن أنا بشبهه فعلا لعلي المره الجايه باذن الله تعالى اجيب لكم ازاي بيستطيعوا انهم يصعدوا لاعلى قمه في العالم اعلى قمه جبل في الدنيا بيصعدوها ازاي هذه هي فعلا طريقه عبور النفس فعلا ازاي تعبر نفسك في داخل النفس النفس ن- نفسها فيها نتوءات حتت عاليه الحتت العاليه دي مش انا قلت نفسي اعمل مستشفى دي الاحلام اللي هموت وما اتحققتش مستشفى للعلاج بالايمان في مستشفى العلاج بالايمان دي نفسي اعمل فرز نفسي نام على الشيزلونج واحكي الصادق اللي هيحكي وهيقول لنا الحقيقه في مسيره عمره هنلاقي فيه نتوءات في حياته موقف مع ابوه وامه الموقف ده بيمثل بالنسبه له عقبه بينه وبين ربنا كل ما يمشي يطلعوا للموقف ده وانا قلت كده ان في ناس هوايتهم اجترار الاحزان ان هو يطلع المشاكل النفسيه من جواه يجترها يطلعها ويفكر فيها ويتامل طب هو ليه قال لي كده طب ليه هو عمل فيا كده طب لو انا عملت كده كان عمل ايه طب انا ليه ساعتها ما عملتش كده يعذب نفسه بيه ويروح بلعها تاني ويمشي شويه يومين ثلاثه ويروح مطلعها شهرين ثلاثه ويطلعها سنتين ثلاثه ويطلعها لكن المهم ان هي ايه موجود محتاجين نستأصلها نعمل عمليه جراحيه لاستئصال هذه الاورام النتوءات النفسيه اللي موجوده داخل النفس الانسانيه جواك اللي هي عقبه بينك وبين ربنا كان بيحب واحده وضحكت عليه كان كان متجوز واحده وخانته كان آه، بيشتغل عند حد و... ولعب بيه وخدعه واستهزأ بيه ومكر بيه وكال فلوسه وكل دي حاجات بنعديها ونظن انها عدت لا دي محفوره اللي هي بنقول عليها بقى في النفس وهاد نتوءات عاليه النتوءات دي محتاجين نتخلص منها لازم نتخلص منها احنا قلنا ان كانت اهم ميزه في سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كمان زود الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انه كان سليم النفس خاليا من العقد الكريهه صلي عليه صلى الله عليه وسلم رغم انه ولد يتيم وولد فقير وماتت امه ثم مات جده ثم تربى في بيت عمه في وسط عدد 12 ولد اولاد عمه ابي طالب وعمه فقير واعمامه الاخرون صغار وكبار ومشغولون نشا في هذا الجو ال- الاسري اللي يعقد ومع ذلك سلم من العقد صلي عليه صلى الله عليه وسلم فكانت حياته سلسه سهله تأخر زواجه إلى 25 سنة ومع ذلك لم يعقد من جهة الزواج بل تزوج أرمل عندها 40 سنة أكبر منه ب 15 سنة وأحبها كما لم يحب رجل امرأة في التاريخ كل اللي يقولك بحب مفيش حد حب حد زي النبي ما حب خديجه رضي الله عنها ما تيجي واحده صاحبتها يقلع رداءه يقعدها عليه يذبح خروف يقول ودوا ده لفلانه ودوا ده لفلانه ودوا دي لفلانه اصحاب خديجه انهم كانوا ياتوننا ايام خديجه هو ده الحب آه. مش الاونطه والغنى يا عمي الحب الحقيقي حب الوفاء وحب ان حسن العهد من الايمان هو ده الحب هي لعبه العبوا انتوا بالحب وسيبوا الحب لاهل الحب آه. نحتاج الى استئصال الامراض النفسيه لتصل الى الله النهارده بيقولوا لنا ده في ناس ملتحين وبيعملوا كذا في ناس منتقبات وبيعملوا كذا مرضى مريض هو معنى ان هو التحى يعني شت- اتمسح الماضي باستيكه لا ده موجود في الخلفيه لسه بنتكلم في تربيه الاولاد بيقول ان الطفل من سن سنتين لست سنوات بيكل بيكون قاعده البيانات الاصليه قاعده بيانات جواه بس عارفين مش عارف الكلام ده يوصل ولا ما يوصلش ان قاعده البيانات ديك اللي عنده data عارف يعني ايه data data يعني ما بتتفتحش دي آه، مع- دي شفره محتاجه حد يفكها بمعنى انك احيانا يصدر منك تصرف كده وانت في نفسك تقول هو هو انا عملت كده ليه لما تتكلم وتحكي نطلع لك من نفسك من ماضيك انت عملت كده ليه لكن لوحدك مش هتعرف لانها زي ما قلت لك ايه داتا لما تيجي تفتحها ما تتفتحش محتاجه الشاهد في ذلك الجبل أودية وشعاب وعقبات ووهاد وشوك ياه. النفس فيها شوك اه شوك بحيث لو حد قرب من النفس دي يتشك لو جينا نمشي بيها شوف اللي ماشي على شوك يبقى ماشي ازاي عرفت بقى انت بتقوم وتقع في الطريق لربنا ليه لان في شوك في نفسك شوك شوك قاسي وغليظ النفس اخوتي انا احبكم في الله دعوني اترككم لمده اسبوع لتتاملوا انفسكم هل نفسك طيبه ولا خبيثة لتتأملوا أنفسكم وتنظروا إلى الأودية والشعاب والوهاد والعقبات والأشواك في نفوسكم فرصة وقفة مع النفس اقعد افتح نفسك كده انا كان نفسي فعلا واملي ان يبقى كل واحد يلاقي شيخ خبير نفسي استشاري نفس يقعد بس بالدين يفك شفراته ويحل له مشاكله النفسيه طالما ان احنا عجزنا عن ايجاد هذا لكل ملتزم لكل م- طالب سير الى الله عز وجل فكل واحد يجاهد فيها بنفسه يحل مشاكل نفسه بنفسه محتاجين فعلا نحل المشاكل دي عشان نقدر نوصل لربنا والا طول ما المشاكل النفسيه موجوده طول ما النفس موجوده عمرنا ما هنوصل هنفضل نقوم ونقع ونروح ونيجي ونتردد ونضيع عمرنا وياتي الموت ونحن نراوح اماكننا محلك سر اخوتي ارجوكم وقفه مع النفس نقف مع انفسنا شويه ونتامل احوالنا مع ربنا لعلنا في الاسبوع القادم باذن الله تعالى ان شاء الله وقدر نضع العلاج احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين